مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايزين نتكلم النهارده على علاقتنا بربنا العلاقه بالله فيها اشياء كثيره يمكن ان تنمو خطوه خطوه في عناصر متعدده اول حاجه يبدا بها الانسان هو انه يعرف ربنا ومعرفه الله ليست بالموضوع الهين انما هي موضوع طويل لو قدرنا نتكلم عليه بالتفصيل هنتكلم وبعدين الانسان لما يعرف الله يدخل في العشره مع الله وموضوع العشره مع الله ايضا موضوع طويل وفي العشره مع الله يشعر بثقل خطاياه فيدخل في مخافه الله وبيقول الكتاب بدء الحكمه مخافه الله ثم يتطور الانسان شيئا فشيئا الى ان يصل الى محبه الله وحينما يصل الى المحبه الكامله تزول المخافه ويبقى الحب وحده وفي العشره مع الله وفي محبه الله يدخل الانسان في اختبارات روحيه كثيره وهذه الاختبارات تزيد معرفته بالله اكثر فاكثر وهكذا ينمو شيئا فشيئا في معرفه الله الى غير نهايه في كل يوم من الايام ياخذ شيئا جديدا عن الله ما كان يعرفه من قبل وفي كل يوم يتفتح قلبه لمعلومات عن الله لم يكن يعرفها وفي كل يوم يختبر صفات جديده من صفات الله ربما كان يعرف مجرد عنوانها من الكتب لكن ما كانش داخل في اعماقها وكل ما يعرف الله اكثر يلتصق بالله اكثر وكل ما يلتصق بالله اكثر يذوق الله اكثر وكل ما يذوق الله يحب الله اكثر الى ان ياتي وقت لا يستطيع قلبه الصغير ان يحتمل المعرفه الالهيه ولا ان يحتمل الحب الالهي فيصرخ لله ويقول كفانا كفانا مش قادر يا رب احتمل اكتر من كده مش قادر يحتمل الحب الكبير ولا العاطفه الكبيره ولا ال... الكشف الكبير اللي ربنا بيكشفه ليه الله يعلن له ذاته ويكشف له صفاته ويذيق من حلاوته ومن من محبته ويصر الانسان انه بدا يعرف ربنا ويتندم على الايام القديمه اللي ما كانش يعرف فيها معرفه كفايه ويجد ان معرفه ربنا بالنسبه له هي خبزه وطعامه واكله وشرابه وانه بيتغذى بيها وبينمو بيها زي ما قال بولس الرسول لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه لكي يعرف ربنا وبيقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه من اجل فضل معرفه المسيح لاعرفه واوجد فيه لأعرفه وإيه وأوجد فيه في الحقيقة إن معرفة ربنا ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل كثيرون يظنون إنهم يعرفوا ربنا وفي الحقيقة ربما ما يعرفوش عنه حاجة ربما ما يعرفوش عنه حاجة ربما معرفتهم مجرد معرفة عقلية ليست معرفة المذاقة وليست معرفة العشرة وليست معرفة الصداقة وليست معرفة الحب وليست معرفة الثبوت المتبادل اثبتوا في وأنا فيكم وليست معرفة الخبرة العملية التي يدخل فيها الإنسان في طريق الله في ناس يعرفوا ربنا معرفة سطحية معرفة من الكتب معرفة من مجرد قانون الإيمان معرفة من علم اللاهوت معرفة من الكتاب المقدس وفي ناس دخلوا إلى العمق إلى عمق قلب الله وأحسوا من هو الله وهؤلاء الذين عرفوه باعوا العالم كله من اجله زي ما قال بولس خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه من اجل فضل معرفه المسيح ربي لاعرفه واوجد فيه خسر كل الاشياء لكي يعرف ربنا في ناس معرفتهم بربنا معرفة عقلية بل الشيطان نفسه يعرف ربنا معرفة عقلية والكتاب بيقول الشياطين يؤمنون ويقشعرون في معرفة عقلية لكن لسه ما عرفش ربنا المعرفة الكافية ما عرفوش المعرفة الاختبارية ما دخلش معاه في علاقة ما دخلش معاه في عشره ما دخلش معاه في علاقة ما دخلش معاه في عشرة هذه المعرفة بالله تبدأ على الأرض وتستمر في الأبدية بولس الرسول بيقول نحن نعلم بعض المعرفة لكن حينئذ سنعرفه وجها لوجه صدقوني عبارة نعرفه وجها لوجه الواحد يقف قصادها وينذهل معناها ايه يا رب كيف سنعرفه وجها لوجه ما معنى ان الله يكشف ذاته للناس وما هي ذات الله وكيف نعرفها وكيف يتاح للانسان المحدود ان يعرف الله غير المحدود وكيف يلم به ولن يلم به ربنا يكشف لنا شيئا من جماله فنبهر ولا نستطيع ان نحتمل ونقول له جيد يا رب ان نكون ها هنا ونصنع ثلاث مظال ونقعد معاك على طول وجايز يكشف لنا أكثر فنصاب بالدهش نبقى واقفين كده مبهورين مش عارفين اللي قصادنا ده ايه واحد يقول لك اشرح لي ايه اللي عرفته تقول له مش عارف مش قادر شيء لا ينطق به ولا يسوغ لانسان ان يتكلم عنه تصور لما تعيش في الأبدية في النعيم الأبدي ويبتدي ربنا يكشف ليك ذاته وتتمتع بحلاوة ربنا وبجمال ربنا وبمذاقة ربنا وبالثبات في ربنا وبالاتحاد بربنا تقول أنا مش في دنيا أنا في ع- في عالم آخر يقول لك اوصفوا لي العالم تقول مش عارف هذا ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر فعلا كل اللي بيشرح لك النعيم الأبدي بطرق بشرية أو نعيم بيتخيله بأسلوبه البشري ده بيقول لك على أشياء خطرت على قلب بشر لكن في الأبدية ما لم يخطر على قلب بشر إيه هو؟ هو معرفة الله هو معرفة ربنا هل أنت بتعرف الله؟ الرسول بيقول عبارة عجيبة جدا بيقول اختبروا أنفسكم هل أنتم حقا في الإيمان؟ اختبروا أنفسكم هل أنتم حقا في الإيمان؟ ولا لسه ما دخلتوش فيه؟ دخلتوا في معرفة ربنا ولا لسه ما دخلتوش؟ دقتوا ربنا ولا ما دقتهوش؟ عاشرتوا ربنا ولا ما عاشرتهوش؟ في معرفة تدريجية الإنسان يبتدي يتدرج في معرفة الله وبالوقت ياخد كل يوم حاجة من الحاجات ومتى يعرف الله الكتاب بيقول أو المسيح نفسه بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته هذه هي الحياة الأبدية كل يوم من الأيام تبتدي تعرف والأبدية كلها لا تتسع للمعرفة فهذه هي الحياة الأبدية آباؤنا القديسون دخلوا في معرفة الله بعض الشيء نتيجة عشرتهم مع ربنا واللي دخل في معرفة الله يملكه الحب ويملكه الذهول وما بيقدرش يعبر ويشعر بأن في حياة أخرى دخل فيها غير حياته العادية أنت بتعيش في الحياة العادية ولا بتعيش في حياة أخرى غير هذه الحياة هي حياة معرفة الله ده سؤال كلمة ذوقوا وانظروا جربتها ولا ما جربتهاش ده سؤال تاني كلمة عشرة ربنا جربتها ولا انت لس لسه في عبادة الله وفي العبودية لله وفي مجرد الطاعة لله لكن العشرة مع الله لسه ما جربتهاش حكاية الثبات في الله أنت دخلت فيها ولا ما دخلتش وما معنى الثبات في الله وكيف يكون كيف يكون الله ثابت فيك وأنت فيه إزاي تبقى في ربنا زي الغصن في الكرمة إزاي تبقى في ربنا زي العضو في الجسد إزاي تقول لأحيا لا انا ولكن المسيح الذي يحيا في لاحيا لا انا لكن المسيح يحيا في ازاي تخش في الموضوع ده ازاي لا تتكلم انت وانما ربنا يتكلم على لسانك ازاي ما تفكرش انت وانما زي ما قال بولس الرسول اما نحن فلنا فكر المسيح ازاي ازاي تقول لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح ازاي ليك الحياه هو المسيح ازاي حياتك تبقى المسيح بس ويقول لك المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة إزاي الحاجات دي الحقيقة مواضيع طويلة وكل واحد من دول عايز الإنسان يخش فيه على رواقة لكن احنا بنتكلم النهاردة عن عناوين ونسيب العناوين لتأملاتكم لغاية لما نخش فيه ابتدي على الأقل في عشرة ربنا ابتدي على الأقل في عشرة ربنا في عشرة ربنا إنك أنت تحيا مع الله ولا يمكن إنك أنت تحيا مع الله إلا إذا عشت مع الحق وعشت مع البر وعشت مع القداسة وإلا مش ممكن تعيش مع الله لا يمكن إنك أنت تحيا مع النور والظلمة في وقت واحد أي شركة للنور مع الظلمه أو للمسيح مع بلعال عايز تعيش مع ربنا يعني تعيش مع ربنا وحده مش معاه ومع أعدائه تبتدي تخش في عشرة ربنا عشان تخش في عشرة ربنا لازم تتكلم مع ربنا ويتكلم ربنا معاك تدخل في مسألة الحديث مع الله والحديث مع الله لا اقصد به مجرد الصلاه انما لذه الكلام مع ربنا في واحد انت تحب تتكلم معاه تجد لذه تتكلم معاه في اي موضوع يقول لك عايز تكلمني في ايه تقول له في الحقيقه ما فيش شيء محدد انا عايز اكلمك وبس في اي حاجه اكلمك المهم اتكلم معاك وانت معايا واوجد في حضرتك ونتكلم سوا في اي حاجه ان وصلت لهذا الشعور مع ربنا يبقى بدات تخش في محبه ربنا من غير كده يبقى لسه الكلام مع الله دي تدريب تقدر تخش فيه قل انا عايز اجرب ازاي اجد لذه في الحديث مع ربنا وبعدين ثانيا تجرب الاعتماد على على الله تلقي على الرب كل همومك وهو يتولى امرك كتير من الناس لهم اولياء امور وكتير من الناس لهم مرشدون وكتير من الناس بيتكلوا على اخرين ولكن قليل من الناس اللي رامي حياته كلها على ربنا ربنا هو اللي بيتولى امره في الصغيره وفي الكبيره وبيعهد اليه بكل مسائله لا يعتمد على بشر ولا يعتمد على ذكائه الخاص ولا يعتمد على حكمه ولا يعتمد على سياسه انما يقول له يا رب انت الكل في الكل بالنسبه لي وانا تارك لك كل حاجه دي نقطه ثانيه ازاي انك انت تنتظر الرب باستمرار من محرس الصبح الى الليل ازاي تشتاق الى ربنا حتى وانت بتتكلم معاه تبقى مشتاق اليه حتى وانت بتقرا كلامه تبقى مشتاق اليه مش تشتاق اليه في الغياب عنه تشتاق اليه في الوجود معاه وتعيش في هذا الشوق باستمرار جعان لربنا عطشان لربنا مش قادر تستغني عن ربنا يملى ربنا كل قلبك ازاي تدخل في الاكتفاء بالله كتير من الناس جربوا العشرة مع الله لكن ما جربوش الاكتفاء بالله يعني ايه الاكتفاء بالله يعني ربنا يملى حياتك ويملى قلبك ويملى فكرك ويملى عاطفتك ويملى حبك وما تحتاجش لحد جنبه يكمل لك حياتك مش محتاج دي برضو عمل طويل احنا في حياتنا بنحتاج لناس نتسلى معاهم وناس نتكلم معاهم ونزهق لو قعدنا وحدينا وعايزين نتكلم مع فلان ومع فلانة ونزور فلان وفلانة وما نقدرش نشعر بالاكتفاء بربنا ربنا مش مالي حياتنا لكن داود النبي بيقول الرب لي راعي فلا يعوزني شيء أنا مش شاعر إن أنا معتاز إلى شيء إلى جواره مين اللي دخل في الحكاية دي وشعر بالاكتفاء بربنا وقال له من أول معرفتك يا رب أصبحت مش عايز أعرف حاجة تاني وأول معرفتك يا رب مش محتاج لحد تاني ولا لشيء تاني وانت بتملى حياتي وانت الكل في الكل لسه بدري امتى القلب مش يدخل فيه ربنا يملاه ربنا وامتى القلب ما يحتاجش لحد تاني غير ربنا ربما الحكايه دي جربوها ابائنا المتوحدين وابائنا السواح اللي فيهم كان بيعيش زي الانبا كراس ستين سنة من الزمان لا يرى وجه إنسان أو زي الأنبا بولا تمانين سنة من الزمان لا يرى وجه إنسان أو زي أنبا سمعان القلاع أو غيره خمسين سنة من الزمان لا يرى وجه إنسان ومبسوط ويشعر أنه لا ينقصه شيء اللي داقوا ربنا على الأرض هم اللي هيتمتعوا بربنا في السماء أما اللي ما داقوش ربنا على الأرض لم يذوقوا الله على الأرض أخشى لما يطلعوا فوق ربنا يقول لهم لا أعرفكم ما كانش في بيني وبينكم معرفة قبل كده ولهذا يقول القديسون إن مذاقة الملكوت تبدا على الارض وتكمل في السماء لازم تدوق الملكوت هنا وتكمل هناك لازم تدوق ربنا هنا وتستحلي الحياه مع ربنا هنا وتشعر بسعاده في العلاقه مع ربنا هنا علشان تكمل هناك لكن اللي ما عرفش ربنا هنا وما داقوش هنا هيجد الحياة الأخرى حياة غريبة عليه هو نفسه ما يفهمهاش هل دخلت في مذاقة الملكوت هنا دي لسه بدري الحياة مع الله تحتاج أن تدخل في التأمل وفي إعطاء ربنا أكبر كمية من التفكير وأكبر كمية من المشغولية ربنا يملى عقلك امور ربنا تاخد منك وقت وتشعر ان ربنا موجود جواك مش موجود براك هذه الحياه هي ما نريد ان احنا ناخذها بالتفصيل في حياه القديسين وفي حياه رجال الكتاب وفي الحياه مع ربنا عموما لكي نذوق وننظر ما هو اطيب الرب ولكي ندخل في العشره الالهيه انا طولت عليك وتفضل